هم ليكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون اتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي بدعي ربنا يرعاني ويزود في بسم ايماني الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحبابي المشاهدين إني أحبكم جميعا في الله أنا هتغير هتغير وحافظ على وقتي حافظ على وقتي لأن أنا فعلا لقيت كتير قوي جري جري جري من عمري واحنا جايين نصور هنا واحنا واقفين في ميدان التحرير ده ميدان التحرير ميدان التغيير ميدان ممكن يغير وجه مصر ممكن يغير هو بدأ التغيير فعلا وبدأنا فعلا كلنا التغيير واحنا بنبدأ التغيير سمعت آية ربنا الكبيرة قوي قوي عن التغيير اللي قال لنا فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنا بغير اللي في نفسي وقلت أحافظ على وقتي لقيتنا اتسرقنا وقفنا هنا ونقول احنا اتسرقنا في ناس بتسرقنا في ناس خدت فلوسنا خدت اموالنا خدت امكانياتنا خدت قدراتنا لكن كتير قوي من الناس اللي خدوا الفلوس مش مهم لان الفلوس بتروح وتيجي لان الامكانيات ممكن نتدرب عليها ونطلع باحسن منها لكن اللي زعلني قوي، زعلني فعلا هو عمرنا عمرنا اللي بيجري مش هنعرف نرجعه تاني الساعة قاعدة تلف ثواني بص لها كده ثانية بتجري ورا الثانية مش ممكن ترجع تاني مهما رجعت الساعة ما بترجعش مهما كان نفسي الزمان يرجع ما بيرجعش وزي ما ربنا بيقول لما جم يقولوا له حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون بيقولوا له رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هنا في ميدان التحرير كان في ناس واقفين كتير قوي في ناس ربنا رزقهم بالشهادة وفي ناس تانيين بقوا موجودين في السجون وفي ناس على فراش المرض وفي ناس بيقولوا يا رب لو كنا نرجع تاني ما كناش عملنا كده ليه انا اقول لكم اكتر واحد زعلت منه اللي سرق عمري سرق حياتي واكتر واحد بزعل منه اللي بيضيع لي وقتي لان وقتي هو حياتي هو عمري الشغل ممكن يبقى في الزمن الاكل بيبقى في الزمن الشرب في الزمن العلاقات الاجتماعيه في الزمن كلامي معاكم في الزمن لو اتسرق مني الزمن بقيت ولا حاجه هنا خفت وهنا قررت ان انا هتغير وهحافظ على وقتي هحافظ على وقتي يعني هحافظ على عمري يعني هحافظ على حياتي وكده ابقى حافظت على مراتي وولادي ومجتمعي وبلدي وناسي ناس كتير لهم امكانيات عظيمه امكانيات جباره بس كلها مبنيه جوه الزمن لان الزمن هو المكان اللي فيه الاختبارات اللي فيه امكانياتك اللي فيه قدراتك اللي بتطلع منه بحاجه قدراتك وامكانياتك لا تكون الا في داخل هذا الاطار الزمن الدورق الاكل اللي انت بتعمله اكل عشان يبقى اكل لازم يتحط في حله يتحط في اناء او وعاء وعاء كل حاجه في حياتك خير شر عمل صالح عمل طالح امكانيات تمتد لما بعد العمر او قبل العمر او لحظتك او حياتك هي الزمن وقتك انا هحافظ على وقتي لان اللي قبل مني حافظوا على وقتهم بس كانوا ناس كبيره جدا ابن الجوزي اللي بنسمع عنه 89 سنه قرا 20000 مجلد بنقولها تاني ونقولها وهنقولها تاني وتالت ورابع 20000 مجلد قراهم امتى في 89 سنه ابن الجوزي اللي قرا 20000 مجلد حاجات حاجات في الغرب حتى ما يفهموهاش ولا في الشرق ولا اكبر العلماء لو سالنا دكتور احمد زويل انت عملت ايه عشان تبقى احمد زويل بتاع نوبل او اللي خد نوبل لو سالنا كل حد كان عظيم لو سالنا حتى الناس اللي ما لهمش دعوه بالمسلمين لو سالنا اينشتاين ولا نيوتن ولا توماس أديسون طب تعالى نسأل ابن تيمية وابن حيان تعالى نسأل ابن خلدون تعالى نسأل ناس صنعوا الحضارة والتاريخ عملوا ايه ربنا بارك في الوقت ربنا بارك لهم عشان ما ضيعوش وقت لأن الزمن عندهم كان له قيمة قيمة الزمن هي قيمة حياتك لو عرفت فعلا قيمة حياتك الدنيا معاك هتتغير وأنا هتغير هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ادعي ربنا بسم الله بس اعرف قيمه الزمن وعشان اتغير لازم اعرف اتغير ازاي لازم اتعلم لازم افهم عشان كده خليني اقول لك من دلوقتي تعالى نعرف ايه قواعد اداره الوقت مش عيب خالص العلماء عرفوها بالفطره الناس اللي بتفهم عرفتها بالفطره فطلعوا مجلدات ومجلدات طلعوا 500 كتاب الفهم ابن الجوزي مثلا ازاي في اداره الوقت عرف اداره الوقت ازاي وقواعد اداره الوقت يعرفها بكل وضوح واجيب ورقه وقلم عارفين اولها ايه تحديد اهدافي ترتيب اولوياتي كل واحد كتب في النجاح كل واحد علمنا النجاح قال لك اول حاجه لازم تعرفها تجيب قلم ورقه وتكتب هدفك وبعد ما تعرف هدفك ترتب اولوياتك وتاني حاجه تسجل الوقت وتحلله امسك القلم والورقه وابدا سجل مش عيب تمسك ورقه وقلم عشان تكتب الطبخه جارتها علمتها ما تضيعش وقت عشان بت- اول ما بتصحى من النوم كل ست بيت شاطره بترتب وقتها وكل طالب ناجح بيرتب وقته واولوياته عمره ما يحط ماده على ماده عمره ما يبقى جايب امتياز في ماده وساقط في ماده حياته بتبقى متزنه وقته بيبقى مترتب بيخطط يومه ويعرف يخططه ازاي من دلوقتي حالا تعالوا نحط القواعد نحدد اهدافنا نرتب اولوياتنا نخطط لحياتنا ونبداها بالنهارده هعمل ايه النهارده هعمل ايه بكره هعمل ايه الاسبوع ده هعمل ايه الشهر ده هوصل لايه السنه دي عشان عايز ابقى فين بعد عشر سنين دي قواعد اداره الوقت السهله خالص والبسيطه ديت كلها اللي علمها لنا كل واحد اتعلم صح وبقى حاجه في التاريخ واهم حاجه واصعب حاجه مضيعات الوقت لما يجي لك تليفون وتقعد تتكلم في ولا حاجه لما تقعد على الانترنت وتعمل شات في ولا حاجه لما تتكلمي مع جارتك في اي حاجه لما تخرج وتتمشى من غير ولا حاجه ما ينفعش ولا حاجه بتوصل لولا حاجه لكن الناس اللي هتظبط وقتها واللي هتمسك فعلا حياتها وهتحافظ على عمرها لان الوقت هو الحياه هو العمر هو اللي ما ينفعش يضيع هو اللي محتاجينه محتاجين نغير من جوانا كل حاجة بتضيع حياتنا وعمرنا ووقتنا هنسيبها مش هتفرج على أفلام ملهاش لازمة ولا هقعد أشوف حاجات ملهاش معنى ولا هتنيني قاعد في أي كلام على تليفونات وفي الآخر ألاقي معيش حاجة في جيبي أدفعها عشان كنت بتكلم في ولا حاجة فاتورة تليفون ولا فاتورة محمول في الآخر ألاقي نفسي ضعت اوعى تنسى حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ظبط وقتك صح في انك فعلا تستثمره الاستثمار الامثل لحياتك تستثمره بذكر بطاعة بعلم بتدريب بمنفعة بإيجابية بوضع بتدي بيه للناس تعرف تاني وانا بكررها مش الحلقة دي بس مش جوه الحلقة ده كل لحظة وكل ثانية ايه هدفي من لحظتي ايه اولويتي في لحظتي ايه تخطيطي لحظتي حياتي همشي بيها ازاي يا ترى اللي انا فيه ممكن يضيع لي وقتي مش هنضيع وقت عشان نصور الحلقة ديت ممكن نكون قعدنا ساعة ونص عشان نطلع بخمس دقايق بس في الاخر بنطلع بحاجة حاجة بنبني عليها حياتنا نرتب اولوياتنا نعرف ازاي هنحافظ على وقتنا وقتنا اللي هو عمرنا حافظ على عمرك وحافظ على حياتك هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي أنا هتغير هحدد أهدافي وهرتب أولوياتي وهخطط لحياتي وهشوف كل مضيعات الوقت وهسيبها تاني وهستثمر حياتي أنا هبقى زي الخوارزمي أنا هبقى زي أينشتاين أنا هبقى زي نيوتن أنا هبقى زي زويل أنا هبقى زي ابن سينا أنا هبقى حاجة في الزمان ده ما هو ما ينفعش إن أنا تانيين أقول الناس وحشة الناس وحشة الناس وحشة وأطلع أنا كمان وحش أنا محتاج إني أبقى حاجة عشان ابقى حاجه ما ينفعش اضيع وقتي اوعى تضيع وقتك واوعى تضيع عمرك واوعي تضيعي حياتك خدي بالك ان استثمار حياتك لاولادك احلى حياه استثمار حياتك لجوزك احلى حياه استثمار حياتك لاولادك ما دام في طاعه الله هو احلى حياه ممكن تعيشها احلى حياه لما تكون حياتك كلها لله ولذلك عمري ما هضيع وقتي لو انا عرفت ان الله يقول لي وانا اقول لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا على منهج أول المسلمين اللهم لا تضيع أعمارنا يا رب سدى اوعى تيجي في الآخر تلاقي نفسك ولا حاجة وما عملتش حاجة البركة في العمر بتيجي لما كل لحظة في حياتك بتبقى لله لما فعلا بتبقى عارف استثمار شبابك استثمار صحتك استثمار عمرك استثمار اللي حواليك لله كده انت ما بتضيعش وقتك لذلك ابدا من دلوقتي حالا قول لي هبدا هبدا معاك اقول لك انا هتغير هرفع ده الاثنين مش ايد واحده مش هقول لك انا هتغير احنا لازم نتغير لازم تتغيري من دلوقتي تنوي بنيه صادقه وعزيمه خالصه وكل نواياكي بكل مشاعرك وكل احساسك تقول انا هتغير لله وانت متاكد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم من جواك انا هتغير ومش هضيع وقتي ياما صرت اتفرج على افلام كفايه بقى ياما كنت بقرا مجلات اي كلام كفايه بقى ياما كنت بتكلم في كلام اي كلام وماسك التليفون على وداني وقاعده تتكلمي مع صاحبتك ويا ريتك بس ضيعتي وقتك في ان يبقى الوقت ضاع والعمر خلص وخلاص وما عليكيش حاجه ده المصيبه ان تلاقي عليكي جبال وتلال من السيئات مثلا كنت بتجيبي سيره فلانه وعلانه ياه كنت بتاكلي لحم اختك ني وكنت بتاكل لحم اخوك ني لانك لما كنت بتضيع وقتك كنت بتكلمه في ولا حاجه فدوت منهج تضييع الوقت تضييع العمر وضياعه ربنا يعافينا كان منهج الجاهلين ومن دلوقتي احنا مش جهله احنا عارفين ومتعلمين ان حياتنا كلها لله لان احنا عارفين ان الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس مش معنى الكلام ده ان انا اقول لك كل حياتك تبقى جد ما فيهاش هزل لا خلي حياتك لله في كل حاجه حتى لو انت بتلعب كوره انا موافق العب كوره بس خليها لله ازاي يعني روحوا عن انفسكم ساعه بعد ساعه خلي عندك نفس طيب خلي ما بينك وما بين اهلك دعابه طيبه واعرف ان وقتك مع مراتك وانت بتكلمها ده وقت لله كلامك مع عيالك لله حتى لو انت بتفكروا اي كلام مفيش حاجه اسمها اي كلام لو ان النيه خالصه لله انا هتغير بكل عزم وكل صدق وكل جوارحي انا واللي حواليا هكلم اخواني واصحابي مش هضيع وقت في شغلي مش هضيع وقت في بيتي هقعد مع اهلي واسرتي هكون نافع في مجتمعي وهنا من ميدان التغيير انا بقول لكم عن نفسي انا هتغير ومش هضيع وقتي هحافظ على وقتي يعني انا هستثمر عمري وان شاء الله يكون عمري وعمركم لله هتغير مهما